مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نحن اليوم في عيد الصليب المجيد ونتكلم عن صليب الرب فصليب الرب ايضا مظهر من مظاهر تواضعه لولا تواضع الرب ما صعد على الصليب ايه حكايه الصليب دي الصليب ليس مجرد قطعه الخشب التي علق عليها رب المجد وليس الصليب مجرد علامة الصليب التي يرشمها الناس أو التي يكتبها الناس وليس الصليب مجرد شيء نعلقه على صدورنا أو شيء نعلقه على كنائسنا أو نحلي به جدران معابدنا إنما الصليب هو أعمق من هذا كله الصليب هو معنى معين في العقيدة وفي الروحيات فنحن حينما نرشم الصليب ونقول باسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انما نعبر عن عقيده ان الاب نزل من فوق الى تحت ونقلنا من الشمال الى اليمين او نقلنا من الظلمه الى النور ففي كل مره في رشم الصليب نعترف بالثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس ونعترف بعمل الله في نزوله من فوق الى تحت وفي نقله ايانا من الشمال الى اليمين او من الظلمه الى النور او من الخطيه الى البر او من الموت الى الحياه ويكون هذا اعترافا منا بعمل الله من اجلنا فالصليب اذا يحمل عقيده الثالوث ويحمل عقيده الفداء ويحمل اخلاء الذات في النزول من فوق الى تحت دي اول نقطه يمكن ان نقولها في الصليب وفي علامته ولهذا كان كل الذين يؤمنون بهذه العقائد يرشمون الصليب ايضا على اجسادهم وعلى ايديهم لكي يذكروا بعضهم البعض بهذه العقائد كلها الصليب ايضا هو جوهر الحياه المسيحيه بحيث ان المسيحيه بدون صليب لا تكون مسيحيه على الاطلاق كثير من الناس يريدون المسيحيه حياه راحه وهدوء ومتعه واستجابه في كل ضيقه وعدم تحمل تعب وعدم تحمل الم ويكون الله من اجلهم يضعهم في كل وضع مريح لا يتعبون في شيء وهؤلاء الناس يريدون من الله خيراته ولا يريدون ان يبذلوا من اجله شيئا اما الصليب فمعناها انك انت تتعب من اجل ربنا وانك انت تتحمل من اجل ربنا وانك انت تتالم من اجل ربنا كلمه الصليب معناها الباب الضيق الذي يفترض ان ندخل منه جميعا والذي لا يدخل من الباب الضيق يكون قد فقد الطريق الى الله كلمه الصليب معناها في العالم يكون لكم ضيق كلمه الصليب تنطبق مع ما قيل عن بولس الرسول ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجلي الذي يهرب من الالم انما يهرب من الله نفسه ويهرب من جوهر المسيحيه لان المسيح بيقول من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني وانت اسال نفسك هل انت تحمل صليبك وتتبع الرب ام تريد ان تتبع الرب في راحه وفي حريه ايه اللي بتعمله بالظبط الصليب هو الطريق الى المجد يعني ايه الطريق الى المجد يعني ان كنا نتالم معه نتمجد معه ان كنا نتالم معه نتمجد معه فما هو الطريق الى انك تتمجد مع ربنا انك تتالم معاه رفضت ان تتالم يبقى ترفض ان تتمجد لان ده الاسلوب حياه الانسان المسيحي هي رحله نحو الجلجثه لازم تبقى كده انت ايه اللي بتتعبه من اجل ربنا في غيرك حملوا صلبانا اصعب يعني الشهداء مثلا اي صليب حمله الشهداء الام لا تطاق حملوها من اجل الرب وانت اي الام بتحملها مفيش حاجه مفيش حاجه بتحملها من اجل ربنا زي الام الشهداء ليه تقول واحد زي ماري جرجس ربنا مجده واعطى له كرامه كبيره لانه تالم كثيرا من اجله ليه واحدة زي القديسة دميانة ربنا مجدها كتير لأنها تألمت كثيرا من أجله الذين يحبون الرب يصلون أن تعطى لهم فرصة يتألمون فيها من أجله دي نقطة كبيرة شوية اللي بيحب ربنا كتير يصلي أن يعطى فرصة يتألم فيها من أجل الرب فإن لم يطلب هذا الأمر من نفسه على الأقل إذا جاءوا لا يتذمر عليه في إنسان يأتيه الصليب فيتذمر أنا صليبي تقيل أنا تعبان أنا مش قادر ويتضجر كثيرا من صليبه لكن المسيح ذهب إلى الصليب بفرح ولم يتضجر إطلاقا فالصليب معناها أنك تتعب من أجل ربنا وتحتمل من اجل ربنا وتشكر في كل تعبك وفي كل احتمالك ده عيد الصليب لما احنا نعيد من اجل الصليب مش مجرد ان احنا وجدنا خشبة الصليب او اكتشفنا موضعه او انه بنيت كنيسة على اسمه او غيره لا الصليب انك انت تحتمل من اجل ربنا في الصليب ايضا في تأمل آخر لازم نعرفه إنك أنت تصلب مع الرب يا ريت تفكروا شوية وتتأملوا في هذه الآية وتشوفوا ما مدى تطبيقها عليكم مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا في آية مشهورة تلاقوها في غلطية 2 20 غلطية 22 مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه هل أنت صلبت مع المسيح؟ صلبت مع المسيح يعني تألمت مع المسيح هنا وأريد أن أقول لكم أمرين اثنين بالنسبة لصليب المسيح الصليب الأكبر الذي صلب عليه المسيح حين سمر يوم الجمعة على الصليب وسفك دمه من أجلنا ولكن هناك صليبا آخر حمله المسيح طول مدة حياته على الأرض من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنهم يظنون أن آلام المسيح كانت حينما دقت فيه المسامير وعلق على الخشبة فقط أبدا الكلام ده مش صح قيل عن السيد المسيح إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن رجل أوجاع ومختبر الحزن وقيل إنه تألم من أجلنا وقيل إنه جرب في كل شيء مثلنا بلا خطية مش بس الصليب كم مرة شتم المسيح وأهين أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاه تساق الى الذبح وكنعجه صامته امام جازيها هكذا لم يفتح فاه كما قال القديس اشعياء النبي المسيح تحمل كثيرا من الكتبه ومن الفريسيين ومن الصدوقيين ومن الشيوخ ومن الكهنه ومن رؤساء الكهنه ومن كثيرين وكانت حياته مجموعه من الالام وفي كل هذا كان فرحا في الرب بل قيل ان الاب سر ان يسحقه بالحزن انت ايه الالام اللي اتالمتها من اجل ربنا صدقوني يا اخوتي لو عرفنا مقدار البركه التي يكافأ بها الإنسان نتيجة آلامه من أجل الرب ما كنا نعتفي إطلاقا من الألم بل كنا نطلب مزيدا مثله مزيدا منه حياة إنسان يحتمل فيها من أجل الرب جايز يكون صليبك في الحياة شريك مخالف ومتعب واحتملت هذا الصليب جايز يكون صليبك اضطهاد اخذته في حياتك من اي مصدر كان وتحتمل هذا الصليب جايز يكون صليبك احتمالك من اجل البر من اجل وداعتك من اجل اتضاعك من اجل هدوءك من اجل مسامحتك دفعت ثمن كبير وغيرك بياخد حقه بالدراع وبيدي الألم ألمين والشتيمة شتمتين ولكن أنت من أجل هدوءك حملت صليبا جايز يكون صليبك مثل العازر المسكين تحملت من أجل الله فقرا أو عوزا أو صرفت على عيلتك أو على قرايبك أو على فقرة أو حرمت نفسك لكي تعطي غيرك الصليب ده أنواع وأشكال بيحملها الإنسان من أجل الله جايز يكون الصليب اتعابك لجسدك في النسك في الزهد في الصوم في المطنيات في السهر في العباده لا تعطي لعينيك نوما ولا لاكفانك نعاسا ولا راحه لصدغك الى ان تجد موضعا للرب صليب انسان بيحتمله من اجل ربنا اما حياه كلها راحه كلها متعه من غير ألم إذا أين الصليب وإن كان بالزيادة على كده مش مكتفي وتقول له يا رب اديني معجزات واديني آيات يبقى أنت عايز راحة عايز راحة أنت تريد جبل التجلي ولا تريد جبل الجلجثة أنت يعجبك النور المبهر على جبل طابور ولا يعجبك الدم المسفوك على جبل الجلجثة أو العرق المسفوك في بستان جثيماني إيه تعبك من أجل ربنا يا ريت تضع في ذهنك كلما تذكر الصليب إنك تقول أريد يا رب أن أتعب من أجلك أريد يا رب أن أتعب من أجلك كتير من الناس تعبوا من اجل ربنا يعجبني في هذا المثال او في هذا المجال هذا المثال ما قيل عن القديس الانبا بولا الطموهي في تعبه من اجل الرب ان ظهر له المسيح في وقت من الاوقات وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا تصور المسيح يظهر لواحد يقول له كفاياك تعب كفاك تعبا يا حبيبي بولا فقال له انا يا رب مهما تعبت يروح فين تعبي الى جوار تعبك انت من اجلنا كفاك تعبي اما اذا اعتفيت من كل نوع من انواع الالم انا مش قادر اصوم لان صحتي تعبانه أنا مش قادر أقف أصلي لأن رجلي بتتلخلخ وأنا واقف أنا مش قادر أسهر في الصلاة لأن النوم كابس عليا أنا مش قادر أفتقد تلاميذي في الخدمة وزملائي في الكنيسة عشان الافتقاد فيه مشاكل وتعب وكمان ما عنديش وقت وما عنديش صحة أنا مش قادر إني أصلي كتير علشان وقتي ضيق أنا مش قادر أصرف على الفقراء عشان فلوسي ما بتكفنيش ويا دوبك إن زادت شوية يبقى بركة لكن تنقص مش معقول أنا مش قادر مش قادر مش قادر عارفين معناها إيه؟ معناها في القاموس الروحي أنا لا أريد أن أحمل صليبا من أجل الرب ملهاش معنى غير كده ملهاش معنى غير كده أنا لا أريد أن أحمل صليبا من أجل الرب طب احمل صليبك واتبعني دي موجودة فين واحد قال لك كلمة جديدة وميت فكرة في ذهنك ترد عليه تقول له ايه وتلاقي وسط الردود التي تنفعل في داخلك في صوت بيقول لك احمل صليبك واغفر له طب احمل صليبي واسكت ده معقول لكن اغفر له كمان دي صعبة شوية تبقى تقيلة يا رب يقول لك معلش احمل صليبك خد صليبك وفقه مسمارين خد صليبك وفقه شوكتين خد صليبك وفقه جلدتين خد صليبك واحمله من أجل الرب وإن قلت تعبت ومش قادر ووقعت تحت الصليب ثق إن الله سينظر إلى تعبك ويرسل لك قيروانيا جديدا يحمله عنك ولو جزء من الطريق كما أرسل سمعان القيرواني ليحمل عن المسيح بعض الطريق وكان رمزا لكن لا تعتفي من الصليب إطلاقا ناس كتير كل ما يجي لهم تعب من أجل ربنا يقول لك ليه يا رب ليه التعب ده ليه أولادك يتعبوا لماذا تكافئ محبيك بهذه المكافأة ليه ما تريحش ولادك واذا صوت المسيح يقول انا استطيع ان اريحكم واستطيع ان امنع الالم عنكم لكن ده مش من صالحكم بمقدار ما تتالموا من اجلي بمقدار ما تتمجدوا من اجلي ان كان كده مبارك انت يا رب في كل الم ومبارك في كل تعب ونحن مستعدون ان نحمل صليبا أثقل وأثقل ولتكن مشيئتك وبركة ونعمة لازم نفهم يعني إيه الصليب الصليب لا يتفق معه التذمر ولا يتفق معه التضجر ولا يتفق معه الشكوى كل يوم والتاني ولا يتفق معه حب الراحة وحب الاعتفاء من الصليب دي نقطة في نقطة تاني في الصليب نذكرها ان المسيح تالم من اجل غيره او حمل الام غيره وعلى الصليب حمل خطايا غيره كما يقول القديس اشعياء النبي كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد عن طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا فأصبح على الصليب حامل خطايا العالم كله كما قال عنه القديس يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله فحينما تنظر إلى الصليب إنما تنظر إلى نفس بريئة صالحة كاملة تحمل خطايا غيرها وتموت من أجل غيرها دي نقطة تاني هل هذه النقطة موجودة في حياتك وأنت تحمل الصليب هل أنت تحمل خطايا غيرك هل لو واحد لزق فيك غلطة أنت بريء منها تحملها وتسكت وتخليه هو ينفد وأنت تحتمل الغلط ولا تكشفه وتكسفه وتقول لا وتبرر ذاتك وتغلطه هو يبقى ما صعدتش على الصليب لسه القديس يوحنا ذهبي الفم يقول اذا كنت لا تستطيع ان تحتمل خطايا غيرك وتنسبها الى نفسك فعلى الاقل لا تتهم غيرك وتوقعه في خطيه وعلى الاقل لا تدين غيرك وتحمله خطايا مش قادر تشيل خطايا غيرك سيبه لوحده ما تحملوش خطايا زياده هنا على الصليب نذكر هل نحن نحمل خطايا الناس ولا ما بنحملش كم مره احتملت خطايا غيرك كم مره كم مره غيرك غلطان وقلت انا اللي غلطان ومن كل قلبك وانقذته ولو انت دفعت الثمن تقدر تعمل ليا هنا الصليب اذا نظرت الى الصليب انما تنظر الى حامل خطايا الاخرين من هو يسوع المصلوب هو حامل خطايا الاخرين ملهاش معنى غير كده فهل انت حامل خطايا الاخرين وتقول مع المسيح صلبت ولا ما تقدرش أبيجايل لما قابلت داوود تدافع عن نابال الكرملي قالت لداوود علي أنا يا سيدي هذا الذنب علي أنا يا سيدي هذا الذنب بولس الرسول لما أرسل رسالته إلى فيليمون ليدافع عن العبد أنسيموس قال له إن كان لك عليه دين احسبه علي أنا أنا بولس أنا أوفي اعتبره دين بتاعي أنا مش بتاعه ويعجبنا في سير القديسين قديسة ألقوها مرة في بيت للدعارة لأن لقوا إن الموت بيقبلوه بفرح لكن لما يعملوا معاها كده يبقى إذلال فما الذي حدث احد المؤمنين لبس ملابس جندي ودخل جوه عندها فخافت منه قال لها انا جاي انقذك خدي انت البسي الملابس دي وتفضلي اخرجي بيها وانا اسلم بذلك للموت وفعلا خدوه يقتلوه وهي نفدت وانقذها علي انا الحكايه دي كم مره انت بتضع نفسك عن غيرك تيجي الواحد مديون وتقول له دينك ده اعتبره دين عليا وسيبك منه وانا اللي هدفعه لك تيجي الواحد معذور وتقول له العذر اللي انت فيه ده سيبه عليا وانا اقوم به بدالك تيجي الاخ من اخواتك مش قادر يربي عياله لانه فقير وتقول له سيب لي الاولاد دول اربيهم او تلاقيه بيجهز بنته ومش قادر تقول له انا عليا الاوضه الفلانيه او عليا العفش الفلاني ان ما قدرتش على خطايا الناس احمل اثقال الناس ولو في امور ماديه ادي الحب الذي يضع نفسه عن غيره قيل عن المسيح ايه في الصليب رب المجد نفسه قال ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه عن احبائه ليس حب اعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه طب وأنت على الصليب بتضع نفسك عن أحبائك إمتى وضعت نفسك عن أحبائك إن كنت لا تستطيع أن تحتمل ذنب غيرك وتنسبه إلى نفسك فلا تلقي الذنوب على غيرك من الناس إن كنت لا تستطيع أن تأخذ اتهامات الغير وتنسبها إلى نفسك فلا تتهم غيرك باتهامات كنت لا تستطيع ان تاخذ اتهامات الغير وتنسبها الى نفسك فلا تتهم غيرك باتهامات ان كنت لا تستطيع ان تحمل الام الناس فلا تحمل الناس الاما بسببك هقولها تاني دي اذا كنت لا تستطيع أن تصعد على الصليب وتحمل آلام الناس فعلى الأقل لا تحمل الناس آلاما بسببك فانظر إلى نفسك هل أنت تصلب من أجل غيرك أم أنت تصلب غيرك يوما بعد يوم كم عدد الذين صلبتهم في حياتك كم عدد الذين آلمتهم في حياتك كم عدد الذين جرحتهم في حياتك كم عدد الأشواك التي خرجت منك نحو الغير وعدد الجلدات اللي خرجت منك نحو الغير وعدد المسامير اللي سمرتها في غيرك قد ايه هل انت بالنسبه الى الناس مصدر حب ام مصدر الم هل انت بالنسبه للناس مصدر حب ولا مصدر الم ولا الصليب بالنسبه لنا نرشم كده وخلصت الحكايه لا ما خلصتش ده لازم نفهم اعماق هذا الذي نرشمه اولا عشان نعرف احنا بنعمل ايه بالظبط ايه اللي احنا بنعمله بالظبط السيد المسيح جاء على الصليب يطلب ويخلص ما قد هلك وعلى الصليب خلص العالم كله او قدم خلاصا كافيا للعالم كله بالطريقه التي رسمها بحكمته وانت من الذين سعيت الى خلاصهم مثلما سعى المصلوب الى خلاص الكل عندما طلب من المسيح ان يدين غيره او ان يعاقب غيره أو أن ينزل نارا من السماء لتحرق هذه المدينة قال إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم يخلصهم إزاي على الصليب هل أنت بتخلص حد ولو بالألم والتعب ولو بالصليب تقابل واحد تكلمه عن ربنا يتريق عليك ويشتمك ويطردك وانت برضه صابر ومحتمل وتقول لكي أخلص على كل حال قوما هل أنت صلبت مع المسيح لأجل الناس دي نقطة بيقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى خمسة سبعة بيقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا ونحن بنتناول من هذا الخروف المذبوح عنا خروف الفصح طب نتناوله ازاي بيقول الكتاب ان الخروف الفصح كان يؤكل على اعشاب مره فهل انت بتاكل خروف الفصح على اعشاب مره ولا بترفض الاعشاب المره وكل ما حد يكلمك تقول له لا بهجت خلاصه بهجت خلاصه طب والاعشاب المره اللي كان بيؤكل عليها خروف الفصح راحت فين في حياتك هي دي الصليب طب ليه كان بنو إسرائيل يأكلون الفصح على أعشاب مرة ليه ده سهل جدا ان احنا نقول في الفصح نذكر الفرح ان احنا قد نجونا من سيف الملاك المهلك نجونا ونلنا خلاصا من سيف المهلك ولما رأى الدم عبر عنا ونحن نفرح بهذا ونفرح ببهجة خلاصة لكن فيما كانوا يأكلون خروف الفصح كانوا يتذكرون الخطية التي أخطأوا بها إلى أخيهم فأتت بهم إلى أرض العبودية ولولا خطيئتهم ضد يوسف ما أتوا إلى أرض العبودية فقبل أن يذكروا العبور من أرض العبودية يذكروا مع ذلك الخطية التي أتت بهم إلى العبودية فيأكلون خروف الفصح على أعشاب مرة أنا أفتكر خروف الفصح فأمتلئ فرحا أشوف المسيح المصلوب كده والمسامير مدقوقة في إيديه والدم بينزل من راسه ومن جبهته وأقول له أشكرك يا رب إنك منحت خلاصا للعالم كله لكن فيما أذكر هذا الخلاص أذكر خطيتي اللي جابت الصليب لولا خطيتي ما كانش المسيح اتصلب عارفين الناس اللي يقول لك خليك فرح بالخلاص وفرح بالخلاص وسيبك واوعى تبكي على خطاياك في كلام هؤلاء أنانية وحب للذات لأن كل اللي بيفكر فيه إزاي أنا خلصت لكن ما بيفكرش في المسيح الذي تألم من أجل خلاصي وجرح من أجل خلاصي وأهين من أجل خلاصي وذاق الموت من أجل خلاصي إنه يريد أن يأكل خروف الفصح ولكن ليس على أعشاب مرة ليس على أعشاب مرة يقول لك ايه الناس الارثوذكس دول اللي يقول لك ابكي على خطاياك ابكي على خطاياي ايه ما خطاياي شالها المسيح صحيح يا حبيبي خطاياك شالها المسيح لكن انت فرحان بنفسك عشان خطاياك اتشالت ونسيت المسيح اللي اتألم من اجلك بتفكر في نفسك وما بتفكرش في المسيح بتفكر في نفسك انك نلت خلاص وبتنسى الشوق والجلد والدم واللطم والإهانة والتعيير والألم بتفكر في نفسك فقط وما تفكرش في المسيح يبقى دي نوع من الذاتية والأنانية أما النفس الحساسة المحبة كلما تنظر إلى الصليب تقول له أنا يا رب سبب هذه الآلام كلها خطاياي يا رب هي قطرات المر في الكأس اللي أنت قلت إن شئت يا أبتاه أن تعبر عني هذه الكأس أنا اللي دوأتك المر خطاياي هي الأشواك التي في جبينك خطاياي هي المسامير التي في يديك وفي قدميك خطاياي هي الجلدات التي على ظهرك انا مش هقعد افكر في نفسي واقول اشكرك يا رب ان انا خلصت انا عايز افكر فيك انت في هذا الالم اللي انا سببته من اجله انا سببت ليك هذا الالم لذلك يا ليتك فيما تنظر الى الصليب وفيما تذكر الخلاص تنسحق نفسك من الداخل تذوب خجلا وتقول له انت ايها الحامل خطايا العالم كله خطاياي هي بعض ما قد حملته او في اتضاع اقول خطاياي هي اثقل وابشع ما قد حملته على الصليب فالانسان ينظر الى الصليب وينسحق في الداخل مش مساله انانيه مش مساله ذاتك بيقول احمل صليبك وانكر ذاتك انكر ذاتك وايه واحمل صليبك لكن اقعد ما اقول انا انا مبسوط مبسوط مبسوط خطاياي راحت المسيح حملها عني طب انكر ذاتك شوية وفكر في المسيح وشوف المسيح حمل قدك قد ايه وتقول له يا رب مش عايز افكر في نفسي انا عايز افكر فيك انا يا رب مكسوف منك يا رب صحيح انت بدمك محيط خطاياي انا اشكرك لكن انا مكسوف منك ان خليت دمك يسفك بايدي الخطاة من اجلي انا مكسوف يا رب انا لازم اجيب الاعشاب المرة ديه واكل عليها خروف الفصح وما فكرش في نفسي فقط في الصليب نذكر اشياء كثيره جدا مش مجرد علامه الصليب نذكر اكمال الرساله المسيح جاء من اجل رساله اكملها بالصليب أكملها بالموت أطاع حتى الموت موت الصليب ولما نظر للصليب قال إيه قال لهذا جئت أنا جيت علشان كده جئت لأدفع الثمن جئت لأتألم جئت لأخلص هؤلاء الخطاه المساكين لهذا جئت لو حياتي كلها مرت بلا صليب مش هتبقى الحياة مش هتبقى الرسالة مش هتبقى العمل اللي أنا جيت من أجله انظروا إلى حياة المسيح حياة المسيح فيها أشياء كتيرة مفرحة وفيها عظمة كتيرة فيها تصوروا عظمة المسيح والملائكة بتبشر وتقول نبشركم بفرح عظيم يكون لكم وجميع الشعب ولد لكم المخلص عظمة المسيح اللي مشي على المية عظمة المسيح اللي انتهر الرياح عظمة المسيح اللي أنار على جبل التجلي عظمة المسيح اللي أقام الأموات عظمة المسيح اللي أشبع الجموع من خبز خبزات عظمة المسيح اللي فتح عيون العميان وطهر المريض بالبرص وعمل الآيات والمعجزات وكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه عظمة المسيح اللي انتهر الشياطين وأخرجهم لكن لو اكتفى المسيح بهذه العظمة وبدون صليب كانت تبقى رسالته ما تمتش ده لهذا جئت انا جيت عشان الصليب ده اوعوا تفتكروا ان انا جيت علشان العظمه دي بتاعه الايات والمعجزات والقوه و- والمشي على الميه وانتهار الريح والحاجات دي لا تفرحوا بهذا مش هو ده انا جئت من اجل هذا الصليب ولن اعتبر رسالتي قد تمت الا على الصليب لا اعتبر رسالتي قد تمت الا ايه على الصليب ولذلك لما اقتبر- اقترب المسيح من الصليب قال ايه قال الان تمجد ابن الانسان الان رئيس هذا العالم قديم وانت يا اخي لن تتم رسالتك في الحياه الا اذا صعدت على الصليب مثله حياتك بدون صليب ليست حياة في إنسان بيطلب من ربنا آيات ويقول جده للمواهب الروحية وفي إنسان بيطلب من الله لسان علشان يتكلم بألسنة وفي إنسان بيطلب من الله قوات وعجائب يبهر الناس أو يفتكر يضم للإيمان بهذا الأسلوب وفي انسان يقول له اعطني يا رب ان اصلب معك اعطني يا رب لا ان اتمجد بالاشياء المبهره انما ان اتمجد بالصليب معك اعطني يا رب ان اتالم من اجلك كما اعطيت لعبدك القديس بولس وقلت ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجلي اعطني مذاقه الالم لكي اشترك معك في الامك يعجبني معلمنا القديس بولس حينما تذكر خبرته مع المسيح فقال لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته ايه حكاية شركة آلامه دي متشبها بموته انت عايز تعرفه في بهاء مجده طب ما تعرفه في شركة آلامه هنا وأسألك يا من أنت معنا في هذه الليلة هل دخلت في شركة آلام المسيح ولا احنا النهاردة بنعيد عيد الصليب يعني ممكن القداس يخرج بدري وناكل شوية كده و... ونرسم الصليب ونقول كل سنة وانت طيب لا شركة آلامه موجودة فين دخلت معاه في شركة آلامه هل عيرت معه هل ظلمت معه هل صلبت معه هل لطمت معه طوباكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا ليه؟ لأنكم دخلتم في شركة آلامه لذلك أجركم عظيم في السماوات شركة آلامه أنا يا رب عايز أشترك معاك في الألم عايز أشترك معاك في الألم عايز أدوق شوية من ألمك عايز أصلب معاك دي نقطة من نقط آه، عيد الصليب اللي احنا نفتكره فيما تذكر صليب المسيح يا ريتك تذكر صليبك انت كمان وتقول اصلب معه مع المسيح صلبت ممكن واحد يألف كتاب عن آلام المسيح سهلة لكن هل في كلامك عن آلام المسيح في كل شوية بتقول ما نصيبي من شركة آلامه ما نصيبي من شركة آلامه الغني اللي عاش مع لعازر أخد إيه من شركة آلامه مفيش حاجة أبدا قال له نلت خيراتك على الأرض استوفيت خيراتك على الأرض وشركة الآلام مفيش مفيش مفيش وكل ما ربنا يتحنن عليك بألم يتحنن عليك بألم لكي تتألم معه فتتمجد معه صراخ إلى الله ليل ونهار يا رب ارفع عني ممكن يا حبيبي أرفع عنك بس تبقى ما تألمتش معي وتبقى ما تتمجدش معي إن كان كده يا رب مبارك كل ألم يجي من عندك انا لما اتألم معاك دي بركة كبيرة ليا دي كويسة دي حاجة انا ما استحقهاش يبقى بلاش تذمر بلاش تضجر بلاش شكوى بلاش ارفع يا رب ارفع ارفع عني الالام في انسان يرفض الالم وفي انسان يقبل الالم وهو متضجر وانسان يقبل الالم وهو بيشكو وانسان يقبل الالم وهو ساكت وإنسان يقبل الألم وهو راضي وإنسان يقبل الألم وهو فرحان وإنسان يقبل الألم ويقول كمان يا رب كمان يا ريت من ده كتير لأن ألامك دي لذيذة دي ألذ حاجة فيك الصليب بتاعك إحنا فعلا ألذ حاجة في المسيح صليبه ألذ حاجة عمرنا ما جينا وحطينا فوق كنيسنا صورة المسيح وهو داخل ملك إلى أورشليم ما حصلتش عمرنا ما حطينا فوق كنائسنا وفوق المنارات وفوق الأبب صورة المسيح وهو صاعد إلى السماء في المجد ألذ حاجة عندنا في المسيح آلامه فوق القبة آلام المسيح على الصليب فوق المنارة آلام المسيح على الصليب فوق الحجاب فوق الهيكل آلام المسيح على الصليب في كل حتة آلامه آلامه صليبه هي دي اللذة هي دي اللذة هي دي اللذة آلام المسيح اللي عايزين ندرب نفسنا عليها ندرب نفسنا عليها مش كل شوية أقول يا رب اديني نصيبي في الميراث اديني وعودي لا اديني آلام يا رب أنا عايز منك الحاجات دي أنا عايز صليبك أنا عايز صليبك عايز أدوق شركة آلامك عايز ادوق ايه شركة الامك سهل جدا عخبة البحر ينفتح نصين وعد الشعب جواه ده مجد عظيم ده مجد ايه عظيم لكن اللي اعظم منه ان انا اعيش قبل كده اربعين سنة في البرية شريد وطريد من فرعون كل صليب وراه قيامة اوعى تفتكر المسيح يقدم لك صليبا وهو ألم فقط لا أبدا لو ذكرنا الصليب بدون القيامة نبقى نذكر الألم بدون الرجاء بدون المجد بدون الفرح الصليب هو الطريق إلى القيامة إلى مجد القيامة وإلى مجد الصعود مش عايز ألم الصليب يبقى مفيش مجد القيامة ومفيش مجد الصعود دي خطوات ورا بعضيها بتمر تقول له يا رب لو اخد القيامة دي واخد الصعود وبلاش صليب يقول لك ما تنفعش يا حبيبي وهتقوم منين ده لما جه الملاك يتكلم عن القيامة بيقول انتوا بتطلبوا يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لكنه قام فاللي مصلوب هو اللي بيقوم خد الصليب في الأول عشان تاخد مجد القيامة وهو ده اللي احنا عايزين نتألم وبعدين نتمجد نتصلب وبعدين نقوم وبعدين نصعد دي, ال... دي ترتيب الأحداث كده بولس يقول أعرفه وقوة قيامته مش ممكن قوة قيامته بدون شركة آلامه وبدون متشبه بموته التلاتة ماشيين مع بعض كان الصليب هو المعبر إلى القيامة وكل ما تحتمل ألم تجد مجد القيامة قصادك تقول له يا رب أنا مت هلكت في الموضوع ده يقول لك ما تخافش وراء هذا الموت في قيامة وراء كل تجربة في بركة وراء كل ألم في خير وراء كل مشكلة في إيد الله بتشتغل وراء كل تعب فيه مجد من ربنا شايفه مش شايفه هو موجود تثق به تماما وتراه بالإيمان فما تتعبش أبدا وراء كل صليب فيه قيامة وفيه صعود وفيه جلوس عن يمين الآب كل دول ماشيين ورا بعض تقول أنا أجلس عن يمين الآب حاضر يا حبيبي خش في المقرر من أوله تتصلب تموت تقوم تصعد تجلس عن يمين الآب كده كلها ماشية ورا بعض كله كده امشي في الخطوات مظبوط وانت توصل حينما ننظر إلى الصليب لا نتذكر فقط الألم ولا حمل الخطايا ولا الأشواك ولا الحاجات دي بس إنما نتذكر أيضا القوة بيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ولكن عندنا نحن المخلصين دي قوة الله قوة إيه؟ الله الصليب هو الذي به غلب المسيح الموت وقهر الشيطان وحطم مملكته وكل تعب الشيطان مدى آلاف السنين ماضية ومدى آلاف تلحق فيما بعد حطمه المسيح على الصليب لذلك الصليب كان هو القوة التي حطمت الشيطان وكلما الشيطان يبصر صليبا كلما يرتعب متذكر هذه القوة التي حطمته فالصليب هو قوة الله ليه الصليب بيخرج الشيطان ما دام فيه الايمان بان هذا الصليب هو اللي حطم الشيطان وهو اللي ازال مملكته الشيطان بيتعب الشيطان بيتعب ولذلك اولاد الله كانوا يعملون المعجزات بالصليب كانوا ينالون قوه بالصليب كانوا ياخذون نجاه من التجارب ومن المتاعب بالصليب لدرجة إن في الدولة الرومانية لما لقوا قوة الصليب دي افتكروها علامة سحرية أو طلاسم عند المسيحيين فبقوا أحيانا يكتفوهم ويربطوهم عشان ما يرشموش الصليب فبقوا يرشموه بوشهم كده بأي طريقة بأي طريقة زي واحد من الآباء البطاركة كان بيرشم الصليب باستمرار وبعدين راحوا للوالي وقالوا له بقى الراجل المسيحي ده يروح راشم لك الصليب قال لهم ده لو رشم الصليب ده انا اشوف حكايتي معاه فالراجل قعد ولقى وجوه الناس بصاله بترقبه يعني شعر بان في شيء ففضل ساكت فالوالي قال له اتفضل يا بابا كل قال له كل من الصنف ده ولا من ده ولا من ده ولا من ده قال له كل من ما انت عايز فكل وبعدين في الاخر قال لهم انتوا بتجيبوا تهم للراجل عمل ايه؟ قالوا له ما رسم الصليب، قال لهم امتى؟ فحكوا له الحكايه، قال لهم رجل عنده هذا الذكاء خساره فيه الاكل. الصليب قوه بتنقذ من مشاكل كثيره، والانسان الذي يؤمن بقوه الصليب يستطيع به ان يحطم كل قوه الشيطان نكتفي بهذا ولالهنا المجد الدائم الابدي.